الأناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد الرأي رشيد ولقائنا مفيد والخير هيعم الكل أكيد على أحلى فطار حضروا الأبرار وصوروا وكبر على أحلى فطار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحبابي إخواني وأخواتي أولادي وبناتي حلقة جديدة من حلقات أحلى فطار أحلى فطار النهاردة هنقضيه مع نعمة كبيرة جدا من نعم الله عز وجل وهو البحر وصيد السمك هنشوف أعاجيب البحار وأعاجيب صيد السمك وسبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا البحر لنركبه ونسبح فيه ونأكل منه لحما طريا ونستخرج منه اللؤلؤ لكن المرة دي احنا هناخد آه، أعاجيب الصيد عشان نشوف الرزق قد ايه كتير ولكن ربنا سبحانه وتعالى بس يرضى عننا تعالوا نشوف أول فقراتنا احنا معانا ثلاث فقرات الفقرة الأولى عبارة عن صيد سمك ب- بغزارة بكثرة الناس تحط السنارة تطلع سمك تحط تطلع سمك سبحان الله مين اللي جاب لهم كل هذا الخير تحت رجليهم ربنا سبحانه وتعالى ال- الفقرة الثانية واحد هندي بسيط خالص بقارب آه، آه، بقارب بدائي بيعمل ايه بيصطاد قرش بيصطاد القروش ده متخصص صيد قروش وبالراحه وبهدوء طب بيعملها ازاي دي اللي هنشوفه في فقرتنا التانية اما الفقره الثالثه فدي لحبايبي الصغيرين بس الكبار شويه اللي من فوق آه، سبع وثمان سنوات علشان يشوفوا الكفاح في الصيد وفي طلب الرزق فيلم حوالي ست سبع دقايق بيتكلم عن صيد هؤلاء الأطفال للسمك طب إيه المشكلة؟ ما يصطادوا سمك لا تعالوا نشوف هم بيصطادوا ازاي والكفاح والتعب بيوصل ازاي لدرجات نحن لا نتخيلها الا لما نشوف علشان نصدق قد ايه الصغيرين ممكن يبقوا عظماء تعالوا نشوف اول فقراتنا آه، آه، اتفضل يا استاذ محمد فقرتنا الاولى في صيد سرب من سمك التونه تعالوا نشوف الناس بيصطادوا ازاي لو بيمسك بايده كان بقى ابطا من كده تعالوا نشوف كثره ما بعث الله له من رزق اتفضلوا معايا شوفوا ينزل السناره يطلع على طول ينزل السناره يطلع على طول بجد بيطلع. سبحان الله يعني سبحان الله يعني. سبحان الله ده آه، المشهد الاولاني الواحد ما يزعلش وما ييأسش الرزق ممكن يكون تحت رجلك وانت مش دران فوق راسك وانت مش واخد بالك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وان شاء الله بلادنا وحياتنا بلادنا تتصلح وحياتنا تبقى أسح... احسن واسعد وافضل وان شاء الله باذن الله ارزاقنا تبقى اكثر وربنا سبحانه وتعالى نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وان يصب علينا وعليكم الرزق صبا ولا يجعل معيشتنا كدا تعالوا نشوف ال- آه، الهندي اللي تخصص في آه، صيد سمك القرش بيصطادوا ازاي بيصطادوا بطريقة هادية ولطيفة وعجيبة جدا سنارة عادية خالص وحبل يصطاد بيها القرش لحد ما يجي لحد عنده ويمسك خشبة ويضرب بيها القرش على راسه لحد ما يدوخ وبعدين يشيله من المية يحطه في القارب تعالوا نشوف المنظر القرش المرعب ازاي الهندي بيصطادوا بأبسط طريقة ممكنة اتفضلوا معايا شوفوا ال- ال- المشهد ادي شوفوا ده صاحبنا الهند اهو حاطط آه، آه، سنارته في البحر حبل عادي خالص خالص بصوا ازاي حبل عادي خالص خلاص شوفوا القروش اللي مفروق اللي هو مصطادها محطوطه على القارب بتاعه سبحان الله والقارب بدائي ادي قرش انتوا ايه رايكم لما تشوفوا قرش شوفوا ادي المنظر اهو بيصبر عليه لحد ما يقرب منه وحبل حبال الصيد العادية خالص خالص شوفوا بقى لما هيصبر عليه لما خالص يقرب منه مش خايف ولا مرعوب من القرش اصطاده بطريقة بدائية تماما بصوا كده لما هيقرب منه هيمسكه وبعدين هيمسك طبعا آه، آه، السنارة بصوا الخطاف بتاعه هيجيبه أهو، شوفوا ازاي أهو، أهو. خده بالخطاف أهو. القرش المرعب الفك المفترس الرهيب اهو خلاص كده مسكه اهو بصوا بقى هيمسكوا ايه بقى البندقيه الفظيعه الخطيره اللي ما حصلتش إيه الشومه شومه صغيره بصوا ماسكها هيضربوا بيها ويلقى فيها من حامر
خدوا بالكم القرش لما بيتقلب كده كانه مات بالظبط ما بيدراش بحاجه بيدوخ بيدوخ وبيرفض الوعي لما بيتقلب على ظهره كده خلاص كده هو بي- بيبقى في غيبوبه سبحان من علم هؤلاء ال- الناس هو صياد ص- ضعيف ولكن شوفوا بيصطاد اقوى مخلوق آه، فك مفترس داخل البحر شوفوا هنا اهو لسه تا- لسه البندقيه بتاعته اهي معاه هيضربه تاني بدائية فظيعة وبكده اصطاد القرش بأبسط طريقة انت برضو ممكن حد قدامك يبقى عدو وقوي ومعاه اسلحة و- وربنا يمكنك منه بأبسط طريقة ولكن استعن بالله استعن بالله توكل على الله وادعو الله واعتمد على الله سيجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب ودي قوة على قوتك و- وطاقة على طاقتك ولا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى وأقوى على فكرة أقوى سلاح في رمضان الصيام والقرآن والقيام والدعاء والدعاء ولا تنسونا من صلاح الدعاء تعالوا بقى نشوف الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة دي آه، الحقيقة أنا عايز حبايبي الصغيرين يشوفوها ليه عشان يتعلموا الجلد والصلابة ويبقوا أقوياء ويعملوا آه، ال- الأمور العظيمة ببساطة يقدروا يعملوا حاجات عظيمة جدا بمنتهى البساطة ال- ال- الموقف اللي احنا هنشوفه ده آه، بحر في تايلاند بيصطادوا بيه بيصطادوا فيه ال- السمك ولكن آه، لا يملكوا إلا حاجتين اتنين إلا شباك الصيد وأطفال صغيرين الأطفال دي بيعملوا إيه؟ الأطفال بينزلوا في أعماق البحر علشان يصطادوا السمك ويساعدوا الصيادين اللي فوق إن السمك يدخل جوه الشبك ويفضلوا كده فترة طويلة تحت المية بياخدوا معاهم 250 طفل هم دول اللي بيصطادوا لهم السمك تحت قاع البحر ازاي تعالوا نشوف وال... والمشاهدة تغني عن الشرح اتفضلوا معايا شوفوا شوفوا هنا احنا دلوقتي على بحر في تايلاند شوفوا الولاد بينطوا بيهدمهم بكل حاجة 250 طفل من سفينة شوفوا والمركب ده كذلك في أطفال بينطوا شوفوا هنا اه، اتكونوا وعملوا سرب كامل من الأطفال حصروا السمك ومعاهم آه، آه، خيوط للصيد ومعاهم وفي نهاية الخيوط ده اهي آه، اهو شوفوا أحجار آه، أو معادن لما بيضربوا بيها على الصخور بتعمل صوت بيخوف السمك علشان يجري منهم ويوصل لمكان محدد هو ده المكان اللي فيه الشباك أنا عايزكم تشوفوا الصبر اللي فيه الأطفال دول بينزلوا والدنيا برد وفي هوا وفي بحر وبيسبحوا في قاع البحر وعمالي- وعمالين يصطادوا مع بعض وبتنسيق علشان آه، يشو- يطردوا السمك من كل اتجاه علشان يوصل لاتجاه واحد فقط وهو اتجاه الشباك علشان آه، يدخل الشبكة بالخطة الموضوعة السمك بيهرب منهم شوفوا بيجري بيجري كل ما يروح في حتة يلاقي مجموعة من الأطفال دول بيضربوا بال... بهذه المعادن الصخور بدأ يجري أهو شوف السمك يا عيني آه، بي يعني متلخبط مش عارف يروح فين يجي منين حتى الأخطبوط وحتى آه، أهو شوفوا هما بقى اهو بينظموا الشباك من تحت انا عايزكم تتصوروا طفل عنده مثلا 8 9 10 سنين حتى مثلا 12 سنه شوفوا الجلد اللي هو فيه نازل بهدومه وحذائه وكل حاجه ونازل علشان ي- يسعى على آه، رزقه ويسعى على لقمة عيشه شوفوا شوفوا الصبر اللي هم فيه شوفوا العزيمة نازلين يصطادوا السمك بإيدهم من قاع البحر وبمجهودهم ونازلين ومفيش انابيب اكسجين مفيش ادوات سباحه غير هو اجسامهم حتى القرش شوفوا آه، آه، نزل في الشبكه بتاعتهم حين بدأ السمك يدخل الشبك أسماك كبيرة وضخمة وأسماك آه، آه، صغيرة كل الألوان والأشكال والأنواع شوفوا مطعمه بقربك أحمد ملتحقا من كان له شوفوا هنا خلق 250 طفل محوط ال- ال- الشباك اهو شوفوا وبدأوا هنا خلاص بيطمنوا ان الشباك آه، ادت وظيفتها بيطلعوا مرة تانية على سطح البحر اهو شوفوا بيطمنوا هنا اهو بيربطوا كل حاجة بيطمنوا على كل شيء هم بقى بعد ما هيخلصوا آه، آه، دخول السمك داخل الشبك اهو شوفوا هيطلعوا مع الشباك خلاص السمك كده جوه الشبكة بالراحة كل شيء بيفتهي شوفوا الاجتهاد الأطفال هم زي السمك هم تحت البحر شوفوا ازاي سبحان الله العظيم فعلا آه، صغار ولكن عظماء الجهد والكفاح ده كله من أجل لقمة العيش ويمكن الولد يكون ليه أسرة هو اللي بيسعى علشان آه، يطعمها ما بيتعبوش ما بيكلوش اهم شوفوا طلعوا هنا فوق السفينة ادي السمك السمك مالي الشبك والأطفال آه، ليهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر حي... والكبار بقى فوق هيرفعوا ال... ال- الشباك ويحصلوا آه، منها على آه، الأسماك ده هي لسه في شغل تاني فوق على السفينة للأطفال دول عشان نشوف الصغيرين ممكن يشتغلوا ممكن يعملوا كل حاجة تنزل تساعد بابا في شغله تنزل تسعى على أكل عيشك تشتغل في الأجازة تشوف شغل حلال والله بره الأجانب بيعملوا كده وديكوا شايفين أهي، آه، دي دولة ودي آه، ليها اقتصادها وليها كل حاجة والأطفال اللي هم أصحاب الفضل في الشغل معاهم في هذه المهنة شوفوا هنا بيبدأوا بقى يفرزوا الأسماك في كل نوع في آه، مكان اه هنا طبعا بي- بيوضبوا الشباك مرة تانية لكن هيبدأوا انا بقول لكم شوفوا بس كام شغلة كام عمل هما بيعملوه عشان نعرف ان الاطفال شوفوا هنا بي- بيصنفوا الاسماك كل صنف لوحده آه، كل صنف لوحده آه، آه، اهو شوفوا ال- وبعدين بيجيبوا تلج وملح اهو علشان يتلجوا السمك عشان ما يفسدش اهو وهنا بيملحوه علشان برضه ما يبقى وبعدين السمك الكبير بيقطعوا لحمه ويعملوه فيليه وبيحطوه في الشمس علشان اهو يتملح وسبحان الله شغل ورا شغل وجدية و- ومكافحة وجهاد علشان لقمة العيش شوفوا عملوا كام حاجة نزلوا بنفسهم واصطادوا وكانوا في قاع البحر وحابسين انفاسهم ودي لوحدها معجزة جمعوا الشباك بالسمك طلع فوق آه، صنفوه كل نوع لوحده وبعدين جمدوه وخ- آه، وملحوه علشان ما يبوظش وبعدين عملوا منه الألوا- الانواع ال- ال- شوفوا بقى هنا بيناموا فين بيناموا على سراير ضعيفة جدا مسكينة خالص اهو شوفوا اهو ادي طفل صغير من اللي كانوا تحت طالع متلج عمال يرتعش ولكن بيسعى لاكل عيشه شوفوا بقى هنا اخر اليوم بيطبخوا هذا ال ال ال ال شوفوا اخر اليوم بيطبخوا وكلهم قاعدين منتظرين انهم ياكلوا وجبه واحده آه، يسدوا بيها رمقهم ويسدوا بيها جوعهم أو شوفوا بيقتسموا الخبز مع بعض ويبدأوا كل واحد ياخد قسمة خبز والأطفال الصغيرين هم آه، آه، ال- يعني اللي تسببوا في كل ده أكلهم آه، حاجة قليلة وحاجة ضعيفة ولكن سبحان الله العظيم العبرة مش بالأكل والشرب العبرة العبرة بال- بالجهد والعبرة ب- ببذل الطاقة على قد ما الواحد يقدر فعلا المسألة مش على قدر ما الطفل ياكل ويشرب ويلبس ويتمتع هيبقى إنسان صالح لكن لا مم- ممكن ال- الطفل لما يكون مدرك لمشاكل مجتمعه ويشارك فيها ويجتهد في إزالتها ويكش- ويشتغل ويجتهد ويتعلم مهن وهو صغير ويتعلم آه، إزاي يساعد نفسه ويساعد أهله ويساعد أهله ويساعد بلده هيبقى آه، إنسان ناجح وإنسان آه، فاضل وإنسان لا يحتاج إلى غيره ولا يسأل سوى, سوى آه، آه، آه، الله سبحانه وتعالى أحبتي آه، يعني أرجو أنكم تكونوا اتبسطتم وأرجو أن احنا نكون أضفنا لكم جديد بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى حلقة غدا إن شاء الله عز وجل من أحلى فطار أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله افطار المسلم في رمضان فرحة وهنا وكمان غفران والفرحة الكبرى له الرحمن ودخول الجنة من ريان على أحلى افطار حضروا الأبرار وصغر وكبر على أحلى افطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد الرأي رشيد ولقائنا مفيد والخير هيعم بالكل أكيد على أحلى افطار حضروا الأبرار وصغر وكبر على